الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله عايزين نركز مع بعض لأن يعني يعني الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة يا إخواني يعني موضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا وبالتأكيد يعني كلكم متوقعين إحنا هنتكلم عن إيه النهاردة النهاردة واحد شعبان يا جماعة النهاردة واحد شعبان عايزين ضربة بدء في شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتعامل مع شعبان السنة دي بإذن الله كلنا كلنا والذي يتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تماما مثل الذي يستمع الآن عايزين كلنا ننزل ويندوز جديد عن شعبان السنة دي عايزين نتعامل مع شعبان السنة دي تعامل جديد عايزين ضربة بدء في بداية شعبان عشان نفوز بشعبان كل سنة بنقول عايزين نفوز برمضان وشعبان هو الاستعداد لرمضان احنا المرة دي عايزين نتكلم عن شعبان ككيان منفصل مش بس كقنطرة بتوصل لرمضان رمضان عايزين نتكلم عن شعبان لو ما فيش بعده رمضان اصلا هل هذا الشهر ما يستاهلش انك انت توصل الليل بالنهار في العبادة فيه عايزين نركز شهر سبعة اللي هو نهاية السنة المالية بالنسبة للحكومة بتلاقي المحاسبين بتوع المحافظة ما بيناموش ما بيروحوش بيتهم ليه لانه لازم يقفل السنة المالية لازم يقفل الحسابات والموازنة العامة بتاعت الدولة فبتلاقي المحاسبين ما بيناموش لان التقارير ده هتترفع وبعد التقارير ما تترفع المقصد يا اخواني في الله ان هو ده شعبان شعبان نهاية السنة التكليفية شعبان شهر رفع الاعمال الى الله 365 يوم من حياتك هيترفعوا لربنا 365 يوم من حياتك في خلال ايام هيترفعوا لربنا سبحانه وتعالى حياتك فيها كام 365 يوم 365 يوم يا جماعة يا ترى كام يوم فيهم صمتوا 365 ليلة ربنا تنزل في ال 365 يا ترى كام ليلة فيهم انت قمتها او انت قمتيها 365 يوم يا ترى كام يوم فيهم احنا اشتغلنا في الدعوة الى الله فيها 365 يوم كام جلسة ضحى في ال 365 جلسة ضحى اتقعدوا 365 يوم في خمس فروض اضرب بقى كام تكبيرة احرام اتلحقت كام صلاة فجر في ال 365 صلاة فجر اتصلت في جماعة 365 يوم يا جماعة هيصعد حساب دقيق الى الله سبحانه وتعالى وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل شيء أحصيناه كتابا 365 يوم جمعين تفاصيل فوق ما تتخيل وما تتصور ملكين بقالهم 365 يوم بيكتبوا عليك وعليكي كل صغيرة وكل كبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل لفظ لفظته كل كلمة قلتيها وانت مريض لما قلت اه الملائكة كتبتها الكلمة النظرة الخطوة الاشارة خائنة الاعين كل ده الملائكة كتبته سبحان الله العظيم يا اخواني في الله وهتترفع صحيفة ربنا سبحانه وتعالى هترفع الى الله والصحيفة دي هتغلق ولن تفتح الا يوم القيامة عددنا ليها ايه قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا ترى الصحيفة اللي هتترفع عنك وعنك لربنا السنة دي فيها كم مثقال مثقال ذرة خير تتحط في كفة الحسنات يا ترى الصحيفة دي فيها كم مثقال ذرة شر تتحط في كفة السيئات يا ترى بمثاقيل الذر من الحسنات والسيئات يا ترى الصحيفة دي هتزود ميزانك عند ربنا ولا هتنزلك عند ربنا يا ترى الصحيفة دي هترفعك عند ربنا ولا هتبعدك عن ربنا يا ترى الصحيفة دي ربنا هيفرح بيها ولا ربنا هيسخط عليها يا ترى الصحيفة دي ربنا حينما يطلع عليها وهو أعلم من قبل ومن بعد هيستعملك هيصطفيك هيختارك هيرقيك هيمدك هيعطيك هيفتح ليك ولا هيتركك ولا هيعرض عنك صحيفة يا إخواني في الله أخطر حدث في السنة كلها رفع أعمالك إلى الله عشان كده بقول لكم شعبان أخطر من رمضان رغم أن رمضان أعظم ثوابا من شعبان بس رمضان أنت اشتغلت فيه رمضان اللي فات هترفع هيرفع إلى الله الأيام اللي جاية دي ليلة القدر اللي فاتت هترفع إلى الله الأيام اللي جاية دي كل صلاة صليتها كل نظرة نظرتها كل كلمة اتكلمتيها كل غيبة اختبتها كل حرام او حلال او طاعة عملتها هترفع الى الله الايام اللي جاية دي يبقى اذا احنا مش بنتعامل مع وضع سهل يا جماعة مش بنتعامل مع وضع بسيط يا اخواني احنا بنتعامل مع اخطر حدث في السنة كلها 365 يوم من عمرك هيترفعوا من يوم ما بلغت لحد ما هتموت يعني ممكن ما يكونش الفرق ما بينهم 40 سنة مثلا يعني دي صحيفة من حوالي 40 صحيفة هتصعد الى الله سبحانه وتعالى 40 صحيفة هيتوقف عليهم مصيرك أربعين صحيفة هيتوقف عليهم مستقبلك في الجنة أو في النار أربعين صحيفة هيتوقف عليهم رضا الله أو سخط الله سبحانه وتعالى يبقى إذا ونحن نتعامل مع هذا الشهر الخطير ونحن نتعامل مع هذا الحدث العظيم عايزين نتعامل مع شعبان صح بقى يا جماعة عايزين نقدر لشعبان حق قدره كل موقف من المواقف يا شباب بيبقى له ابطال كل حالة من الحالات بيبقى ليها رجالتها كل موقف من المواقف بيبقى له الرجاله بتوعه اللي يعني مثلا في غزوه احد 14 واحد من 1000 واحد ثبتوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام لما جيش المشركين هجم على النبي عليه الصلاه والسلام اللي ثبت مع النبي 14 واحد سبعه انصار اتقتلوا وكانت ام سليم وام عماره وابو بكر الصديق وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله النبي عليه الصلاه والسلام اللي ثبت مع 14 واحد دول كانوا الابطال بتوع احد غزوة مؤتة جعفر بن ابي طالب اتقتل بعد ما خد حوالي 95 طعنة وضربة خالد بن الوليد مسك تسع سيوف في ايديه اتكسر وايديه ما اتكسرتش دول كانوا ابطال مؤتة غزوة بدر علي بن ابي طالب التلاتة اللي اول تلاتة مسكوا سيف ودخلوا يقتلوا جيش مشركي مكة دول كانوا ابطال بدر يبقى كل موقف من المواقف لما النبي عليه الصلاة والسلام مات البطل يوم موت النبي كان ابو بكر الصديق يوم فتنة خلق القرآن البطل بتاع فتنة خلق القرآن كان الامام احمد بن حنبل يبقى كل نازلة ليها ابطال يا جماعة يا ترى يا اخواني في الله يا ترى يا شباب مين ابطال شعبان السنه دي يا ترى مين الابطال بتوع شعبان السنه دي وخصوصا اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن شعبان يغفل عنه الناس يعني ايه يغفل عنه الناس يعني انت ماشي في الشارع هتلاقي الناس مش صايمة وانت ماشي في الشارع هتلاقي الناس ما بتقولش ده شعبان اما نروح بدري بقى عشان نعرف نقوم الليل يغفل عنه الناس يعني كأن ده قدر في شعبان او كأن ده الحالة العامة بتاعت شعبان يغفل عنه الناس عشان كده ده ادعى للاخلاص وده ازيد في الثواب انك بتعبد ربنا في وقت اللي بيعبدوا ربنا فيه قلة انك مقبل على الله في وقت الناس مشغولة فيه عن ربنا سبحانه وتعالى اخواني في الله اللي انا عايز اقوله قبل ما ندخل في الكلام عن خطورة شعبان اللي انا عايز اقوله قبل ما ندخل في الكلام عن ازاي نست... ازاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى في شعبان انا عايز اقول لك ان عدم العباده في شعبان استبياع بعد اللي يفهم ثواب شعبان ويفهم خطوره شعبان وتفهم قيمه شعبان عدم العباده والجديه وعلو الهمه في شعبان نوع من انواع الاستبياع نوع من انواع الاستهتار ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه المواسم الفضيلة العظيمة عايزة ضربة بدء قوية عايزة تعامل على قدر قيمتها وعلى قدر خطورتها عايزين نتكلم عن ايه الحقيقة يا اخواني انا مش عارف اصلا ابدأ اتكلم عن ايه واسيب الكلام عن ايه انا مش عارف ابدأ في الكلام عن ايه واخر الكلام عن ايه في شعبان لان الخصائص بتاعت شعبان خصائص في غاية الخطورة من خصائص شعبان الغريبة ان شعبان انشط شهر لابليس في السنة كلها ان شعبان اكتر شهر الشيطان بيشتغل عليك في السنة كلها ان شعبان اكتر شهر الشيطان بيشتغل فيه ودمه محروق ليه لان المرض هتسلسل في رمضان فانت عارف يعني كأن في قصر كده وانت مش عارف تدخله بسبب شوية كلاب بوليسية الكلاب دي هتتاخد بقى وهتتكون في جنب في رمضان بحيث ان انت تقدر بقى تدخل القصر على راحتك تقدر تدخل الجنة بدون مشاكل ملكش حجة بقى بتتفضح في رمضان ليه الشياطين بتصفد يعني ايه يعني في رمضان بيبان بقى انت ما بتقوميش الليل بسبب ان الشيطان بيقولك عليك ليل طويل فارقدي ولا ما بتقوميش الليل بسبب ان انت اللي عندك كسل بسبب ان انت اللي ايمانك ضعيف انت ما بتقومش الليل بسبب العقد اللي الشيطان بيعقدها عليك ولا ما بتقومش الليل بسبب ان انت اللي عندك مشاكل من غير الشيطان في رمضان بنعرف عشان كده يا اخواني لما بنيجي دلوقتي نتكلم عن شعبان عايزين نقول كسر اغلالك في شعبان كفايه بقى كفايه كفاية استسلام للشيطان الشيطان الوقت عايز يوقعك في مغرز الشيطان الوقت عايز يوقعك في مغرز عايز يوقعك في مشكلة عايز يوقعك في معصية عايز يوقعك في اشكالية مع زوجة مع جار مع قريب مع صاحب المهم انه يوقعك في مغرز يضيع عليك رمضان احذروا يا اخواني احذروا من باب فتنة الشيطان يفتحه لكم في شعبان احذروا من باب دنيا يضيع عليكم فرصة العبادة في رمضان الشيطان يفتحه لك في شعبان احذروا يا جماعة احذروا من الانهار اللي بتيجي في الطريق بتاعك ان الله مبتليكم بنهر نهر يجي في طريقك وانت منطلق الى الله الى في الطريق بتاع شعبان ورمضان يجي لك حاجة دنيويا ممكن تبقى كويسة ولكن لن تستطيع أن تجمع بينها وبين عبادة الله في هذه الأيام التي هي وقف لله تعالى احذروا يا إخواني كفاية استهانة بهذه المواسم العظيمة زي ما بيقولوا القانون لا يحمي المغفلين القانون لا يحمي المغفلين لا فوق التراب ولا تحت التراب هتنزل في قبرك هتندم القانون لا يحمي المغفلين الشيطان ضحك عليك الشيطان استغفلك القانون لا يحمي المغفلين كفايه يا جماعه عروه بن كفايه ذنوب بقى كفايه عروه بن الزبير لما جم يقطعوا له رجله فلما افاق من قطع رجله نظر الى رجله قبل ما يدفنوها وقال اللهم انك تعلم اني ما مشيت بها الى حرام قط هو احنا هنوصل للمقامات دي امتى يا جماعه امتى هنقول لعينينا اللهم انك تعلم اني ما نظرت بها الى حرام قط امتى يا جماعه الصحيفه بتاعتنا هتترفع ما فيهاش معاصي عينين ما فيهاش معاصي سر ما فيهاش عاده سريه ما فيهاش نظر لمشاهد قذره على شبكه النت امتى يا جماعه امتى يا اخوانا الصحيفه بتاعتنا هتترفع نظيفه ما فيهاش المعاصي اللي الناس والغه فيها في هذه الايام ما فيهاش كلمه حرام ما فيهاش نظره حرام ما فيهاش خطوه حرام ما فيهاش اكل حرام امتى الصحيفه بتاعتنا هتترفع وهي طاهره يا جماعه اكبر مصيبه عند اي واحد غني ان يقولوا له رصيدك اتجمد يعني ايه رصيدك اتجمد تجميد رصيد اموالك اللي في البنوك ما عادش ينفع تسحب منها لان عليك ديون لازم تسدد منها من الفلوس بتاعتك تخيل بقى انت يوم القيامه لما يتجمد رصيد بعض ناس مننا على القنطره ليه اصل انت عليك مظالم اصل انت عليك مشاكل اصل انت عليك ذنوب الكمبيوتر جاب اسمك اسمك وانت بتعدي من على القنطره طلع على الشاشه اقف يا حبيبي عليك مشاكل كل الرصيد بتاعك هيتجمد اكبر حسره يوم القيامه مش انك انت تيجي ومعكش حسنات انك تيجي ومعاك حسنات تيجي وانت تعبت وبذلت تيجي وانت صحيفتك فيها حسنات ولكن عملت حاجة ضيعت الحسنات دي بيها عملت حاجة نزفت الحسنات دي بيها عملت حاجة جمتت الرصيد بتاعك بيها اكبر مشكلة يا اخواني في الله ان يبقى انت عامل زي اللي ماسك شوال بيعبي من ناحية والشوال مثقوب وبيوقع من ناحية بتدخلي حسنات من ناحية وفي معاصي بتضيع الحسنات من الناحية التانية كفاية يا جماعة كفاية استهانة في التعامل مع الذنوب كسر الاغلال بتاعتك في شعبان اتخلص من معاصي السر بتاعتك في شعبان اتخلصي من مشاكلك مع الدنيا في شعبان عايزين ندخل رمضان واحنا محررين وعايزين ترفع اعمالنا الى الله واحنا محررين محررين كفاية يعني يعني كفاية اغلال بقى عايزين نكسر الاغلال باذن الله سبحانه وتعالى في شعبان شعبان ايه يا جماعة ايه هو شعبان يا اخواني بعد احنا النهاردة واحد شعبان احنا النهاردة ليلة اتنين شعبان خدوا بالكم من اول ما المغرب ادى احنا بدأنا في ليلة اتنين شعبان كم واحد فينا كان صايم النهاردة كم واحد فينا صام النهاردة كم واحدة بدأت الصيام الاول طب اول يوم وناس ما كانتش عارفة طب هنبدأ من بكرة طب هنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هنطبق حديث صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله والرواية تانية كان يصوم شعبان إلا قليلا يعني لو شعبان 30 يوم زي السنة دي النبي ممكن يفطر يوم يومين ثلاثة وخلاص وباقي الأيام صيام شعبان يا جماعة ليلة النصف من شعبان الله سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب أهل الأرض أنا عايز أقول لك خطورة شعبان انا عايز اقول لك ان شعبان مش قضيه رفع اعمال بس ده في حاجه اخطر من كده رفع الاعمال ده الصحيفه بتاعتك اهي وهتترفع لربنا سبحانه وتعالى ترفع الى الله سبحانه وتعالى طيب ادي الصحيفه بتاعتها ايه وهترفع الى ملك الملك طب في ايه تاني ليله النصف من شعبان اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه قال لك الحقد ده هو انا اعرف انت بتحقد على ده ولا لا هو انا اعرف انت في قلبك حقد على دي ولا لا محدش يعرف يبقى الحقد ده جوه القلب يبقى اهل الحقد بحقدهم معناه ان ربنا بيطلع على القلوب يبقى شعبان بيحصل فيه حدثين في غايه الخطوره الحدث الاولاني ان صحيفة اعمالك بترفع بترفع امتى الله اعلم محدش عارف اي ليلة من ليالي شعبان والعمل التاني ان قلبك بيعرض على الله في شعبان الاتنين لو جمعناهم مع بعض يا شباب هنخرج بايه هنخرج بنموذج مصغر للعرض على الله العرض على الله انت داخل بالصحيفة بتاعتك فيها الاعمال وقلبك بيعرض فيطلع الله على سريرتك وهو اعلم من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى يبقى اذا شعبان نموذج مصغر للعرض على الله يبقى اذا شعبان لازم قلبك يعيش ال 30 يوم بتوعه مع العرض على الله نموذج العرض اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك العرض على الله اللي اقض مضاجع الصالحين العرض على الله اللي رعب الصالحين العرض على الله اللي هيتوقف عليه مصيرك الواحد كل ما يتدبر في مشهد العرض على الله احد اخواني زمان كان يقول لي من الدعاء يقول لي انا ما اقدرش اعرض على الله اقول له ازاي يعني في حاجه اسمها انا ما اقدرش يتوزن اعمالي على الميزان مثلا او ما اقدرش ادخل القبر ما انت داخل داخل يعني ايه يقول لي ما اقدرش اعرض على الله اقول له يعني ايه يعني الكلام ده كان زمان يا جماعه والواحد ما كانش متخيل رهبة الموقف انما بعد كده لما الواحد يبدأ يتخيل رهبة العرض على الله هقول له ربنا ايه سبحانه وتعالى قلبك ده جاهز انه ليلة النصف من شعبان يعرض على الله قلبك ده ينفع بعد اسبوعين يعرض على الله قلبك ده عايز شغل قد ايه قبل ما يجي ليلة النصف من شعبان ويطلع الله عليه قلبك ده بشهواته بشبهاته بامراضه بمشاكله جاهز انه يعرض على الله سبحانه وتعالى يا اخوانا احنا عايزين نفكر بقول لكم شعبان شهر خطير شعبان ده شهر هتعرض فيه على الله هتعرض فيه كنموذج مصغر للعرض الاكبر يوم القيامه عارفين يعني ايه عرض على الله يا جماعه لما تيجي تبص المشاهد العرض على الله سبحانه وتعالى تخيل كده اول ما بيبدا العرض على الله يوم القيامه اول حاجه الشيخ فلان الفلاني نعم هلم للعرض على الله الشيخ فلان الفلاني تخيل كده ده احنا بنتكلم عن شيخ الكل رقبته طلعت اول ما اسمه اتنادى فلان الفلاني يبقى ربنا بقى بادئ بيه عشان ربنا الوقت هيأمر الملائكة ترفعه قدام الناس وتدخله الفردوس الأعلى قدام الناس وربنا يعرف الناس كلها أهل الدين قيمتهم قد إيه بقى والناس كلها تعرف الشيخ الفلاني هلم للعبد على الله ثم يفاجئ الخلق أجمعين إن ربنا يأمر خذوه فغلوه والسبعين ألف ملك يبتدروا الشيخ فلان الفلاني ويسحبوه على وشه ويرموه في جهنم إزاي يا رب ازاي يا رب الشيخ الفلاني والقارئ الفلاني اللي ما كناش بننام غير على التلاوات المؤثرة بتاعته وراجل البر والإحسان الفلاني اللي كلنا مستغربين من المؤسسات الخيرية اللي هو بيبنيها دول يا رب يترموا في جهنم ازاي لان دول كانوا بيعبدوا بيعبدوا لغير وجه الله سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول للناس كلها في اول العرض على الله ده ده البداية يا جماعة محدش بيضحك على ربنا اللي ربنا يعلم اخلاصك من ريائك ربنا نكل بالمرائين في اول مشهد في العرض على الله انا عايزك بس تتخيل العرض على الله ده مشاهده ايه ربنا جايب لك مشهد بس لما الناس لقت الاسماء بتتنادى فلان الفلاني اطلع تعالى محمود فلان اطلع ابراهيم تعالى وليد تعالى احمد تعالى انا عايزك تتخيل كده واحنا قاعدين كده وبدات الاسماء تتنادى وكل واحد داخل بقى انت ما انتش عارف بيحصل فيه ايه يعني انت بقى انت بتشوف المشهد النهائي يا اما خذوه فغلوه يا اما هقوم اقراه كتابيه انت واقف يعني الموضوع يخلع القلب خلع ربنا بيقول لك وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة المليارات بتاعت البشرية كلها جاثية على الركب بتتوسل وبتستغيث كل أمة تدعى الى كتابها كتابها يعني احنا بالنسبة لنا كتابنا القرآن في ناس كتابها الانجيل في ناس كتابها التوراة في ناس كتابها صحف ابراهيم كل امة تدعى الى كتابها تعالوا يا بتوع القرآن كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ايه كتابنا ده قال لك اللي هو الصحيفه بتاعتك يعني الملائكه تجيب لك المصحف وتجيب لك صحيفتك وتفاجأ ان نموذج الاجابة اللي صحيفتك هتصحح عليه هو المصحف اللحظة دي وانت داخل تعرض على الله والاعمال بتاعتك وصحيفتك هتتصحح على المصحف كل الناس بت بتبرك على الارض تجثو وهي تستغيث بالله وتتوسل الى الله وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخة صوت وصورة اهي لما كان يعني اتهم راجل اعمال مصري بقتل واحدة من الفنانات كده زمان ان هو خلى واحد يقتلها سبحان الله جابوه ازاي قال لك بعد ما قتلها وهو نازل في الامارات من العمارة يأت القميص جواها الماركة الكاميرا بتاعت المراقبة لقطت الماركة من جوه يأت القميص لقطتها زي ما تعرفش قاموا جايبين ال 34 محل في دبي اللي بيبيعهم الماركة دي وقاموا جايبين الكود وجايبين مش عارف الفيزا جر الكارد اللي اتسحب بيها الفلوس اللي اتشرى بيها القميص ده اهو وقاموا عارفين ان فلان هو اللي اشترى القميص ده اهو جابوه قال لك هو ده اللي قتل يعني يا جماعة اذا كان ده رقابة البشر للبشر امال رقابة رب البشر للبشر امال انت متراقب من ربنا ازاي امال انت ربنا مراقبك ازاي يقول لك الرقابة على المصنفات الفنية هنجيب الفيلم لقطة لقطة انت متخيل ان حياتك متراقبة لقطة لقطة دلوقتي على جوجل ايرث يجيبوا لك الحارة اللي انت ساكن فيها يجيبوا لك العطفة اللي حاودة من الحارة اللي انت ساكن فيها يعني يعني ده دي رقابة البشر للبشر امال رقابة الله للبشر يبقى شكلها ايه امال ربنا مراقبك ازاي امال ربنا مراقبك ازاي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون امال هو بيتصدم في العرض على الله ليه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها مش الا عدها احصاها جابها بالتوابع بتاعتها كلها على مدى الحياة كلها اخواني واحبابي في الله قضية العرض على الله قضية غريبة جدا قضية يعني فعلا اللي يعيش معاها يعرف ربنا قال ايه في سورة المؤمنون سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا بيشتغلوا في الدعوة وبيطلبوا علم وبيقوموا الليل وبيصوموا النهار وبيوصلوا إخوانهم و و و و وقلوبهم وجلة قلوبهم بترتعش زي احساس ليلة الامتحان انهم الى ربهم راجعون من كتر الخوف من لحظة العرض على الله هو يعني ايه عرض على الله العرض ده زي ما تقول لي انا عايزك تشتري عربية اقول لك طب اعرضها عليا تقوم تجيبها لي اقعد ابص فيها كده اقول لك تنفعني ولا ما تنفعنيش العرض على الله قلبك وصحيفتك هيعرضه على ربنا ده ينفع ولا ما ينفعش ينفع انه يجاورك في الفردوس الاعلى يا رب ولا ما ينفعش تنفع انها تجاورك في الجنة يا رب ولا ما تنفعش يعني الكلمة نفسها معناها انت هتعرض تنفع يا تنفع يا ما تنفعش والعياذ بالله لو تنفع يبقى على الجنة ما تنفعش يبقى على النار قضية العرض على الله ساعة ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيشهد على الناس يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض مرة شفت طفل تريلا مقطورتين داست عليه سوته بالأرض يعني في الآخر ما كانوش عارفين يشيلوه ولعوا في الاسفلت سوته بالأرض تخيل بقى يوميها الإنسان لما النبي عليه الصلاة والسلام يشهد عليه في العرض على الله يقول لك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض يتمنى ان يجي حاجة تساويه بالارض ولا يكتمون الله حديثا ساعة ما القرين من الملائكة يشهد على الانسان في العرض على الله وقال قرينه اللي هو قرين الملائكة هذا ما لدي عتيد يا رب ده كان ظالم يا رب ده كان عتيد في الظلم يا رب ده كان انسان وحش اول ما قرين الملائكة يشهد القيا في جهنم على طول يصدر الامر لان الملك مش هيكذب عليك يصدر الامر بالالقاء في جهنم انا عايز اقول لك ان العرض على الله ده مش حاجة سهلة فانت لما اقول لك ان شعبان نموذج مصغر للعرض على الله ربنا هيطلع على قلبك قلبك فيه ايه قلبك لما بتشوفي عربية غالية لما بركب مع اخ عربية غالية والعربية تقوم واخدة مطب يقول اي احس ان اي دي جت في قلبه ايه يا ابني في ايه؟ اي ايه هي الخبطة جت في العربية الخبطة جت في قلبك عشان تقول اي في ايه قلبك ده هيتعرض على ربنا والدنيا يا عيني مورماه والخبطات اللي خبطة في الدنيا بتاعتك مورمة لك قلبك لان الخبطه بتيجي في القلب ما بتجيش في الجسد للاسف قلبك ده هيتعرض على ربنا وحب الدنيا ماليه ازاي قلبك ده هيتعرض على ربنا والطموحات الدنيويه ماليه ازاي قلبك ده هيتعرض على ربنا ومليان محبوبات غير الله ومليان مخاوف من المخلوق غير الله ومليان رجاء وتعلق بمخلوق غير الله قلبك ده هيتعرض على ربنا ازاي قضية صحيفتك دي هتتعرض على ربنا ازاي صحيفتك دي كيف ستعرض على الله سبحانه وتعالى يبقى اذا اخواني في الله لما نقول ان شعبان شهر العرض على الله ونموذج مصغر للعرض على الله يبقى انت لازم تعيش في رهبة يؤتون ما آتوا انت قاعد تشتغل في الصيام والقيام طول شعبان وقلوبهم وجلة قلبك بيرتعش بقى انهم الى انهم الى ربهم راجعون انهم على ربهم معرضون يبقى لازم نعيش مع المعنى ده القضية يا اخواني في الله ان العرض على الله عامل زي التفتيش كده ولله المثل الاعلى التفتيش بعده يا اما تاخد ترقية يا اما تنزل درجة يعني الاعمال اللي هترفع لربنا دي لو ربنا فرح بها وقابلها اول ثمرة هتتنزل عليك فيها ايه فتح ربنا عليك في رمضان فتح ربنا عليك في رمضان تفاجأ ان رمضان اتفتح لك تفاجأ ان قلبك في رمضان اتفتح تفاجأ ان ربنا فتح لك في العلاقة بالقرآن في رمضان تفاجأ ان ربنا مدك بمدد من عنده في رمضان انت مش فاهم السبب ايه السبب ان ربنا قابل الصحيفة بتاعتك طيب العكس بقى لو الصحيفة فيها سيئات لو الصحيفة فيها سيئات يا اخواني في الله العكس ان الذنوب اللي في الصحيفة هتتنزل العقوبة بتاعتها اول ما تتنزل في رمضان ممكن تتنزل ليلة 27 ممكن تتنزل في الاعتكاف فتصرف عن العبادة فيه وانت لا تدري ما السبب والسبب الذنوب اللي في الصحيفة اللي طلعت في شعبان يبقى اذا القضية ما هي سهلة زي ما قلت لكم شعبان اخطر من رمضان مش اعظم من رمضان مش اكثر ثوابا من رمضان بس شعبان اخطر من رمضان يا اخوانا شهر العرض على الله شعبان في ايه تاني شعبان في رفع الأعمال إلى الله قال له هو العرض على الله مش رفع الأعمال إلى الله ده معنى وده معنى ده حياة وده حياة يعني ايه رفع الاعمال الى الله يعني ايه ان كل بصة بصتها من 365 يوم هتترفع يعني ايه ان انت كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل صلاة راحت وكل تكبيرة احرام ادركتها وكل صفحة قرآن وكل عمرة وعشر ذي الحجة اللي فات ويوم عرفة اللي فات ويوم عاشوراء وكل صلاة جمعة وكل معصية وكل معصية سر وكل عادة سرية وكل زنا وكل اغنية اتسمعت وكل مكالمة حرام اتعملت وكل لبس وحش لبستيه وكل كحل من تحت النقاب حططيه وكل لبس ضيق باسم النقاب لبستيه وكل فتنة عرضت شاب من الشباب ليها بسبب لبس لب- من لبسك ولا تصرف وكل حركة وكل سكنة يعني ان كل ده يطلع لربنا يعني ايه يا اخوانا يعني ايه وده يطلع لربنا امتى محدش عارف محدش عارف قال لك ان هي بعد ليله النصف من شعبان غالبا قال لك ليه قال لك لان ليله النصف من شعبان ليله مغفره باذن الله فربنا من رحمته بعتها لنا عشان الاعمال ترفع بعدها بعد ما الذنوب تكون اتغفرت والا لو اترفعت بذنوب طول السنه هتبقى مصيبه فقال لك ليله النصف من شعبان بيجي بعدها طب هي امتى الله اعلم ممكن تبقى في اخر ليله من شعبان وممكن تبقى يوم 20 شعبان وممكن يوم 15 عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم شعبان كله لانك ما انتش عارف الاعمال هتترى انت عارف القلب هيعرض امتى ليله النصف انما الاعمال هترفع امتى محدش عارف طب ده معناه ايه يا اخواني تخيل كده لو ربنا قبل تكبيره احرام واحده منك يا نهار ابيض مش كان الصحابي بيقول لو اني اعلم ان الله قبل مني حسنه واحده ما احببت ان ابقى بينكم في هذه الدنيا لو ربنا قبل صلاة واحدة منك لو ربنا قبل ركعة في جوف الليل واحدة منك لو الأعمال اللي رفعت إلى الله دي في شعبان يا إخواني ربنا قبل يوم صيام واحد منك قبل صدقة واحدة منك لو ربنا قبل يا إخوانا لو ربنا تكرم وتفضل وتقبل يبقى ساعتها فرحتنا شكلها ايه يبقى ساعتها فتح ربنا علينا بسبب القبول شكله ايه عشان كده همك في شعبان اكتر من العمل القبول للعمل عشان كده انت لازم طول شعبان يا رب تقبل يا رب يا رب تقبل يا رب يا رب اعفو وتقبل يا رب اهم حاجة عندك في شعبان ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك يتقبل منك قعدتك الوقت في الدرس ده يتقبل منك قعدتك الوقت انت جاية ليه جاية تقابل صاحبتك ولا جاية يعني ت... عشان مثلا زوجك جاي ولا جاية لانك نفسك تقربي خطوة من ربنا انت جاي ليه انا نفسي جاي ليه انا نفسي بكلمكم ليه انا نفسي قاعد هنا ليه يبقى اذا ماذا لو تقبل الله عمل واحد بس يبقى انت سعيدة غير ان الصحيفة ديت مش صحيفتك بس اللي هتترفع لربنا ده انت عندك مليار وستمائة مليون مسلم يعني قول حوالي مليار بالغ يعني صحيفتك ده هتترفع وسط مليار صحيفة هتروح فين هتروح فين يا ابني يا ابني تنافس يا جماعة خلوا همتنا تعلى يا اخوانا والله العظيم المنافسة ما هي صعبة انما ان ربنا يرزقك نور العزيمة ان ربنا يرزقك بصيرة الارادة انك تتنافس يا اخوانا الصحيفة دي هتترفع وسط مليار صحيفة تانية هتروح فين منهم يا ترى صحيفتك رقم كام في الترتيب في الامة يا ترى صحيفتك واخدة حتى امتياز ولا جيد جدا ولا صحيفتك فين صحيفتك دي هتروح فين انت عارف انك هتتوزن في نفس الميزان صحيفتك دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هتوزن فيه اه، صحيفة مصعب وسلمان وعمار انت عارفة ان صحيفتك دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هتتوزن فيه صحيفة فاطمة وخديجة وعائشة وام سليم و... و... انت ع... وام- ونسيبة بنت كعب انت عارف الصحيفة بتاعتك دي صحيفة من ضمن 40 صحيفة او 45 صحيفة هيتوقف عليهم مصيرك هتسيب الصحيفة تطلع بالذنوب اللي فيها ازاي يا ابني لما بيبقى جاي تفتيش على يعني وظيفة حكومية يقولوا للموظف اجري الشؤون القانونية شوف عليك جزاءات ولا لا لو عليك جزاءات خلصها حتى لو هتدفع فلوس للحكومة ليه لان الجزاءات دي هتوقف الترقية بتاعتك تخيل بقى الصحيفة بتاعتك فيها جزاءات ولا لا الصحيفة بتاعتك فيها ذنوب ولا لا الصحيفة بتاعتك فيها علاقة حرام الصحيفة بتاعتك فيها غ- الصحيفة بتاعتك شكلها ايه هتسيب الصحيفة بتاعتك تطلع كده ازاي دي صحيفة هتصعد الى الله وهتغلق ولن تفتح الا يوم القيامة هتسيب الصحيفة بتاعتك بالمنظر ده ازاي ازاي يا اخوانا يا اخوانا لازم نسأل نفسنا اسئلة في غاية الخطورة الوقتي في غاية الخطورة النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير انت صحيفتك فيها استغفار كتير طوبى دي شجرة من اشجار الفردوس الاعلى اذا كان الاستغفار بيجيب الفردوس الاعلى في الاخرة الاستغفار ممكن يجيب لك ايه في الدنيا كنت بقول لاخواني امتحنوا صلاتكم يا ابني امتحن صلاتك انا بحاول امتحن صلاتي صلاة الفريضة احمل عليها الحوائج بتاعتي يا رب انا عايز فلوس مثلا احمل عليها اي احتياج ايا مكان واشوف انا ال- انا مقر ان ربنا مجيب الدعاء بس انا ما اعرفش انا صلاتي دي حلوه ولا وحشه الصلاه بتاعتي دي اسانسير هيطلع الدعاء ولا الصلاه بتاعتي ديت بايظه عطبانه مش نافعه امتحن صلاتك بانك انت تحمل عليها الحوائج بتاعتك وتطلبها من ربنا لو ربنا اجابها لو ربنا حللك مشاكل الدنيا بالدعاء بتاع الصلاة بتاعتك يبقى الصلاة بتاعتك دي هتحل لك مشاكل الاخرة انما لو لو مشاكل الدنيا ما اتحلتش بالدعاء بتاع الصلاة بتاعتك يبقى انت مستني ان الصلاة دي تحل مشاكل الاخرة ازاي يبقى انت لازم تقف مع نفسك امتحن صلاتك اقف مع نفسك فكر في الصحيفة بتاعتك دلوقتي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا الصحيفة دي انت ما عملتش السنة دي ذنب كبير ما عملتيش السنة دي مصيبة وخايفة منها ما عملتش السنة دي كبيرة ما فيش ذنب معين انت خايف منه ما فيش معصية معينة انت بتقع فيها كل شوية وخايف منها ما فيش مشكلة معينة مرعوب انها ترفع الى الله هتسيب الصحيفة ترفع كده ازاي توب يا ابني شعبان شهر التوبة لابد من توبة قبل رفع الاعمال الى الله ده في قضية تانية خطيرة جدا ايه ارجى عمل هيرفع الى الله في الصحيفة بتاعتك يعني ايه يعني ايه اكتر عمل انت منشن عليه منشن عليه مش منشن على حاجه ما ينفعش يا ابني انتوا عارفين يا جماعه الجنه الجنه فيها باب اسمه الصلاه باب الزكاه باب الحل الجهاد باب ال... الجنه كل ابوابها لها اسماء عارفين ده معناه ايه معناه ان اللي هيدخل الجنه هو اللي كان مركز في عمل معين يعني ما فيش باب في الجنة مثلا اسمه باب ايه اللي حسناتهم كتير وخلاص لا ده ابواب باسماء عبادات معناها ايه معناها ان الجنة عايزة تخصص يعني واحد اتقدم مثلا كليه طب انا عايز اتعين عندكم حضرتك بتعرف تعمل ايه والله انا بعرف ادي حقن وبعرف اعلق محاليل وفي نفس الوقت يعني بتعامل مع العيانين اللي بيجوا في الايه في ال في, في استقبال الطوارئ كويس وفي نفس الوقت حالات الاطفال بمشي حالي فيها والله لو جبت لي انف واذن بعرف احط المنظار في الودن واتعامل معاه وفي نفس الوقت اعرف احط السماعه على الصدر واسمع القلب واسمع الرئتين لو في التهابات في الرئتين والبطن بعرف افحصها يعني انت بتاع ايه انا بعرف اعمل كل ده انت بتاع ايه انا مش بتاع حاجه الف سلامه حبيبي انت يا اما بتاع قلب يا بتاع كبد يا بتاع كلى يا بتاع عظم يا بتاع مخ يا بتاع لازم تكون بتاع حاجه بعد كده المعلومات العامه بتاعتك دي كلها جميل قوي انها تبقى عندك انما انت بتاع ايه انت يا ابني متخصص في ايه في العبادة يا اخوانا الراجل اللي معاه فلوس بيحط 80% من الاسهم بتاع من فلوسه في البورصة في شركة معينة والباقي يلقط هنا من هنا شوية وهنا شوية انت حاطط مجهودك في ايه لو سألت واحد واحد منكم ايه اكتر عبادة انت منشن عليها انها تدخلك الجنة في واحد منكم هيقول لي الصدقه انا مركز قوي في الصدقه واحد منكم هيقول قيام الليل انا مركز قوي في قيام الليل واحد منكم هيقول جلسه الضحى دي عندي حاجه مقدسه واحد منكم هيقول تكبيره الاحرام والخشوع في الصلاه يا اخوانا اللي ما عندوش عباده مركز فيها ده ده وضعه خطير جدا لو جيت لاب وقلت له انت عملت ايه لاولادك عشان تامن مستقبلهم هيقول لك انا سايب لهم حته ارض ب 10 مليون جنيه بس خلاص انا دي مقام مستقبل بعد كده بقى في 100000 جنيه في البنك وفي مش عارف آه، شقه شاليه كده في جمصه آه، انما الارض دي هي دي تامين المستقبل بتاع العيال باذن الله يبقى ده ارجى عمل امن بيه مستقبل اولاده هو ده اهم حاجه هيتكلم عنها رغم انه عنده حاجات تانية انت مامن مستقبلك في الاخره بايه ايه اكتر حاجة انت مركز فيها اوعى تقول انك مش مركز اوعى تقول انا بعبد ربنا في كل الاتجاهات وخلاص مفيش الكلام ده يا اخوانا لازم يكون في الكلام ده عموما حلو انما لازم يكون في عمل اكتر عمل ربنا فتح قلبك ليه اكتر عمل ربنا اعانك عليه كون في عمل معين اخواني في الله النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف سيدنا جبريل معاه في الفردوس الاعلى سمع دف عليه يعني سمع صوت رجلين آه، بلال قصدي في الفردوس الاعلى مع النبي عليه السلام فالنبي قال له ايه قال له يا بلال ما ارجى عمل عملته في الاسلام يعني النبي ما قالوش قول لي بقى انت بتعمل ايه احكي لي بقى لا لا النبي ساله قال له في عمل معين يا بلال هو اللي طلعك الفردوس الاعلى شوفوا فكر النبي عليه الصلاه والسلام شوف النبي بيوصل لنا رسائل شكلها ايه النبي سال بلال قال له اللي طلعك عمل معين قول لي ايه هو قال له كل ما بتوضى لازم اصليش ما شاء الله لي ان اصلي مقام عالي جدا يعني للاسف معظم الاخوه والاخوات للاسف يعني ممكن مثلا يدخل الخلاء و و ويقول لك ده مش وقت الصلاه فما يتوضاش ما بيحافظ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن يدخل مثلا الخلاء قبل النوم وما يتوضاش يعني ايه ما هوش عايش متوضي المفروض المؤمن ما يقدرش يعيش مش متوضي اصلا يعني كلما دخل الخلاء لازم يتوضى على طول حتى لو مش وقت صلاه المؤمن بيبقى متوضي على طول كده ففي انسان محافظ على وضوءه محافظ على الوضوء بتاعه بلال ما كانش كده مش كل ما يعني مش محافظ على وضوءه ده بلال كل ما يتوضى يصلي يعني اتوضى قبل ما ينام يصلي له ركعتين اربعه سته اتوضى الصبح يصلي هو ايه ده موضوع صعب جدا يا اخواني ولكن سيدنا بلال كسب الفردوس الاعلى بالموضوع ده اهو سيدنا بلال كسب الفردوس الاعلى بهذا الامر بهذه بهذا العمل يا اخواني في الله الجنه مش محتاجه واحد متشتت الجنه محتاجه واحد مركز في عمل عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه وهو داخل الجنه يعني ده الاول على البشريه فيلاقي واحده ست بتسابقه بتجري بتجري جنبه فيقول لها من انت انت مين فتقول له انا امراه قعدت على عيال فيه على عيال ليه التعريف يوم القيامه مش بالاسماء التعريف يوم القيامه بالاعمال يعني اقول لك نتشرف حضرتك مين تقول لي انا انا قيام ليل بفضل الله سبحانه وتعالى اه انا مش بسال عن اسمك انا بقول لك ايه اللي جابك هنا ايه اللي جابك وانت حضرتك تقول لي الحمد لله اثنين وخميس فضل ومنه الله و13 و14 و15 وانت حضرتك الحمد لله جلسه الضحى كل يوم وحضرتك الدعوه الى الله وحضرتك طلب العلم وتعليم الناس الخير وحضرتك آه، تربيه الاطفال وحضرتك كفاله الايتام وحضرتك معونه الاسر الفقيره وحضرتك الاخوه والمصالحات ما بين الاخوه وبعض والدعاء وبعض ووصل الصف والمصالحه ما بين المسلمين وبعض يبقى اذا يا اخواني في الله المرأة دي يقينا كانت بتصلي ما قالتش للنبي انا امرأة كنت اصلي واصوم واتصدق وقعدت على عين لي لا هي فاهمة ان اللي دخلها هنا عمل معين ان اللي دخلها مع النبي عليه الصلاة والسلام الفردوس الاعلى شيء معين عشان كده ويوم يعض الظالم على يديه ركزوا يا اخوانا الكلام ده خطير جدا يا اخوانا الكلام ده بي بيشكل تفكيرنا في التعامل مع الله فقه التعامل مع الله فقه التعامل زي النبي عليه الص- عليه الصلاه والسلام لما اختار لشعبان عباده الصيام احب ان يرفع عملي وانا صائم هصوم ال 30 يوم اشمعنى النبي اختار ال- العباده دي بالذات مع الشهر الخطير ده بالذات فقه التعامل مع الله هو فاء عليه الصلاه والسلام يعلم الوضع الخطير ده ايه العباده اللي يجيبها فيه فانت لازم تكون كده انت كمان الايه ارجع عمل ي- ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريق واحد بس ها و- و- وحب عمل يقربني الى حبك عمل انا عايز عمل بس اركز فيه اوصل بيه الفردوس الاعلى انت بقى ايه ارجى عمل هيطلع للصحيفه منك انت بقى ارجى عمل هيطلع للصحيفة منك ايه اهم عمل انت معول على رضا ربنا سبحانه وتعالى بسبب العمل ده ايه يبقى اذا يا جماعة مش عايزين يعني يعني بص لنفسك كده انت السنه دي عملت كام شعبه من شعب الايمان يعني الصحيفة دي لو جبت كده كتاب شعب الإيمان وبصيت للفهرس أنت عملت كام شعبة طب أنا ما عملتش غير 10 15 طب أنت دينك هيطلع ناقص لربنا إزاي أنت الوقت طب الشعب الباقية هتعمل فيها إيه مش عايزين الصحيفة تطلع بدين ناقص مش عايزين الصحيفة تطلع مليانة ذنوب مش عايزين الصحيفة تطلع فيها كبيرة من الكبائر عايزين نتعامل مع الصحيفة بتاعتنا يا جماعة عشان كده النقطة اللي أنا عايز أقف معاها دلوقتي النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عايز أقف معاها دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر ذاك شهر يغفل عنه الناس اللي هو شعبان بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين اسمع بقى وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم النبي عليه الصلاة والسلام اختار عبادة الصيام لشعبان اختار عبادة الصيام يبقى عايزين يا اخوانا نفهم عبادة الصيام النبي اختارها ليه اشمعنى في الموقف الحرج ده النبي عليه الصلاة والسلام اختار العبادة دي عبادة الصيام كل ما الواحد بيتدبر فيها يا جماعة بيفهم فعلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له مفيش النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول للصائم فرحتان النبي ربط ما بين الصيام وما بين الفرح ربنا في الإسلام ربط ما بين الصيام وما بين الفرح الصايم ده حياته كلها أفراح سبحان الله العظيم يعني تخيل كده في الحشر فرحته في الحشر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام يوما شوف بقى ركز معاه كده أنا عايزك بس تسلم قلبك دلوقتي للنبي عليه الصلاة والسلام عايزك تسلمي قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام عايزك تسمع معايا النبي قال عن الصيام ايه النبي قال على العبادة دي ايه عشان نقدر والصيام 16 ساعة النهاردة 16 ساعة في الشتاء الواحد بيصوم يوم بيتعود خلاص ممكن يصوم بعدها شهر وما يحسش بيهم الايام ده يا جماعة الصيام فعلا سبحان الله العظيم فعلا محتاج مجهود فعلا ممكن تصوم اسبوع وبرضه ما تعودتش وبرضه جسمك لسه مش قادر يتكيف مع انه 16 ساعه يوميا بدون لا اكل ولا شرب الموضوع مش سهل فاحنا عايزين نعرف احنا الوقت هننشن ان شاء الله على صيام شعبان كله باذن الله سبحانه وتعالى احنا الوقت مش عايزين نولع حريقة عشان نعمل عليها كوباية قهوة عشان نعمل عليها فنجان قهوة احنا عايزين نولع حريقة العزيمة في قلوبنا عشان تنطلق في الصيام والقيام في شعبان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة يعني سبعين سنة بكل يوم صيام يعني شعبان 30 يوم في 70 بكام 700 في 3 ب 2100 سنة يعني شعبان لوحده يبعد وشك عن جهنم 2000 سنة تخيلي بقى يوم القيامة في ارض المحشر والناس جهنم بتلفح وشوشها وانت بينك وبين النار الاف السنين بسبب الصيام بس يا فرحتك بالصيام ساعتها يبقى للصائم فرحتان ولا لا يبقى الصائم بيفرح ولا لا طب ده افراح الحش ده غير افراح يا جماعه ده غير افراح الميزان النبي عليه الصلاه والسلام يقول وركزوا في الحديث ده لانه حديث خطير قوي النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحسنه كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف ركز بقى في اللي هيحصل دلوقتي النبي بيتكلم عادي خالص بيقول لك كل عمل ابن ادم بيضاعف الحسنه بعشره والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول الى 700 ضعف الحديث لحد دلوقتي ماشي طبيعي فجاه قال الله عز وجل الا الصوم ايه اللي حصل هنا الحديث كان نبوي فجاه اتقلب قدسي يبقى النص الاول من الحديث نبوي والنص التاني من الحديث قدسي هو ايه اللي حصل كأن النبي خلاص ما عادش هو اللي بيتكلم ده ده الحقيقه مش كأن وربنا هو اللي بيقول لك الا الصوم وربنا هو اللي بيقول لك الا الصوم النبي بيتكلم فجأة النبي سكت والذي تكلم رب العالمين يقول لك لا الصيام مش عشرة ولا سبعمية الصيام ده لا يعلم مدى مضاعفته إلهي وأكتر من كده تخيل بقى كل يوم صيام بجبل حسنات في كافة الحسنات في الميزان يبقى أنت فرحتك بالصيام بالذات قد إيه الص- للصائم فرحتان الفرحة على الميزان الفرحة في الحشر الفرحة في العرض على الله تخيل كده انت داخل تعرض على الله فتنظر عن يمينك فلا ترى إلا النار تنظري عن شمالك فلا ترين إلا النار تنظر بين يديك فلا ترى إلا النار موقف رهيب وانت بتتحاسب فجأة تلاقي واحد من ورا يا رب يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ده مين ده الصيام الصيام جاي في العرض على الله يشفع لك الصيام جاي في العرض على الله يشفع لك فرحتك بالصيام ساعتها وهو بيشيلك من المكان بتاع النار ده ويوديك الجنة قد ايه للصائم فرحتان يبقى فرحة الصايم في العرض على الله فرحة الصائم يا جماعة في القبر يا اخوانا لما يجي الصيام حديث ابي هريرة حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصيام عن يمينه الصيام يجي يقف كده بادجارد كده عن يمينك فيؤتى من عن يمينه ملائكة العذاب بتاعة القبر جاية تعذبك او او تعذب اي حد بسبب سيئاته فيقول الصيام ما قبلي مدخل محدش هيعدي من ملائكة العذاب من الناحية بتاعتي يا فرحتك ساعتها بالصيام وبينجيك من عذاب القبر كنت دايما لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أقول يا نهار أبيض الله وملائكته ملائكة السماوات السبعة بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يا نهار أبيض يعني الثواب المهول اللي في الآية ده اهو أنا ليا حظ منه بسبب إن اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة الصيام يعني ده للصائم فرحتان ده في فرحة الدنيا كمان بقى ده غير أفراح الآخرة فرحة الدنيا بالصيام ف... ما هو اللي ربنا والملائكة بيصلوا عليه تخيلوا فتح ربنا عليه في الدنيا شكله ايه فيعني أفراح الصائمين وفضل عبادة الصيام نكملها بعد الأذان بإذن الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى بست. ده هدية للراجل الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أما بعد إخواني وأحبابي في الله للصائم فرحتان احنا قلنا فرحة الدنيا وفرحة القبر وفرحة الحشر وفرحة الميزان وفرحة العرض على الله لسه فرحة القنطرة يا جماعة عارفين يعني ايه فرحة القنطرة سفيان الثوري رحمه الله بيقول لك ان على القنطرة بتصفى المظالم بتاعة العباد من حسناتك يعني ممكن حسنات الصلاة تتاخد حسنات الصدقة تتاخد واحد يقول لك انت اختبتني انت اختبتيني انت مشيت مع اختي من ورايا انت بصيت لمراتي من ورايا انت وهكذا بقى مظالم قال لك الا حسنات الصيام عليها حصانة مفيش حد يقدر ياخد حسنات الصيام بتاعتك تخيل فرحتك على الأنطرة أما كل العبادات ممكن تتاخد حسناتها إلا الصيام تخيل فرحتك بالصيام ساعتها شكلها إيه ده غير يا جماعة فرحة الصائمين في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب مش إن للجنة إن في الجنة يعني جنة جوه الجنة يعني حاجة صوبر يعني صوبر جنة يعني جنة الريان دي يعني الجنة يعني مستواها اصلا مهول وكمان في صوبر جنة بقى يعني يعني جنة جوه الجنة ان في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون ينادى اين الصائمون فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل معهم غيرهم انت متخيل الفرحة بتاعت اهل الجنة ساعتها شكلها ايه متخيلة الفرحة بتاعت اهل الجنة ساعتها شكلها ايه يعني سبحان الله العظيم إيه إيه إيه الموضوع مهم اخواني يعني والشواهد عندنا يعني كلها كتير مرة كنا في حديقة الحيوان زمان واحنا صغيرين كده وكانت التذكرة بحوالي 50 قرش ولقينا بيت جوه حديقة الحيوان بيت آه، للفهود والنمور ب 20 جنيه يعني الحديقة كلها ب 50 قرش والبيت ده ب 20 جنيه يبقى ده معناه ايه انت ممكن ساعتها ما هنش عليك تدفع ال 20 جنيه ولكن عينيك اتخطفت خلاص من كل اللي فيها وعينيك يا ترى في هنا جوه ايه يا ترى جوه جنة الريان ايه يا ترى الجنة اللي جوه الجنة الجنة اللي بالنسبة للجنة جنة فاهم المعنى الجنة اللي جوه الجنة دي يا ترى جواها ايه يا ترى اصناف النعيم اللي فيها ايه يا ترى ري الشهوات اللي فيها شكله ايه يا ترى النعيم لكل جارحة من جوارحك شكله ايه يبقى اذا عايزين يا اخواننا نفهم قيمة عبادة الصيام مهما حصل لو انا قلت لك اقعد 16 ساعة اقرا قرآن لا يمكن هتقدر لو انا قلت لك اقعدي 16 ساعة ادعي الى الله لا يمكن هتقدري الا بحول الله وقوته لو انا قلت لك اقعد 16 ساعة ذاكر علم شرعي او احفظ قرآن لا يمكن هتقدر انما الصيام 16 ساعة عبادة متواصل بلا انقطاع حتى وانت نايم بيكتب لك حسنات لانك نايم وانت صايم يعني اذا الصيام بيديك فرصة انك تقعدي 16 ساعة متواصلة في عبادة ربنا سبحانه وتعالى والصائم له دعوة مستجابة دعاء مستجاب حتى يفطر يعني شيك على بياض 16 ساعة دعاء مستجاب هتجيب منين 16 ساعة دعاء مستجاب هتجيب منين فرج الله بهذا المنظر من عبادة واحدة من العبادات يبقى اذا يا اخواني في الله عايزين نفهم قيمة الصيام العبادة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قارن ما بين صاحبها وما بين الملائكة هي الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة النبي جمع بين الصايمين والملائكة في حديث واحد لا ده النبي قدم الصايمين على الملائكة طب النبي قدم الصايمين على الملائكة ازاي لان الملائكة ما بتاكلش وتشرب لان ما عندهاش شهوة اصلا يعني الملائكة لو شافت فرخة متحمرة هي لا شيء اصلا بالنسبة لها الملائكة لو في عز الحر شافت كوباية مية متلجة هي لا شيء اصلا بالنسبة لها الملائكة لو شافت يعني مهما شافت هو لا شيء اصلا بالنسبة لها انما انت ممكن بق مية تبقى هتموت عليه في وسط اليوم بتاع الصيام فقدم الصائم على الملائكة لأنك امتنعت عن الطعام والشراب رغم الشهوة بتاعتك فدي فيها مجاهدة لله سبحانه وتعالى الصيام العبادة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نقول في اخرها ثبت الاجر بإذن الله كل العبادات اتعلمت انك تقول يا رب تقبل يا رب تقبل العبادة الوحيدة اللي في نهايتها بتقول ثبت الاجر عبادة الصيام ثبت الاجر العبادة الوحيدة اللي الإخلاص فيها مية في المية الإخلاص فيها مية في المية مفيش حتى تسعة وتسعين في المية عبادة الصيام عبادة الصيام عبادة مهولة عبادة فعلا تفهمك ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له ملوش مثيل في الثواب ملوش مثيل ملوش مثيل عليك بصوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يعني الصيام ده حسن خاتمة ومن عاش على شيء مات عليه عايز تموت على الصيام لازم تعيش عليه يبقى اذا يا اخواني في الله عايزين نعرف قيمة هذه العبادة الخطيرة العبادة الوحيدة اللي عليها حصانة ما فيش حد يقرب منها يوم القيامة من الذنوب اللي عليك العبادة اللي ربنا سماها في القرآن سياحة سياحة سائحات ربنا سمى الصايم الصائمون السائحون في القرآن السياحة دي ان انا رايح ارفع عن نفسي وابهج نفسي وانسى هموم الدنيا وارجع انسان تاني لو عندي شوية خنقة ولا ضيق نفسي يروحوا يعني الصيام ده ربنا وعدك انه هيملأ قلبك بهجة لو انت صمت يعني لو انت شاب او انت فتاة عندك اكتئاب عندك خنقة عندك توتر عندك ضيق عندك زهقان عندك ملل عندك اللي عندك عندك بالمصطلح السعودي طفشان طفشان ما عدتش طايق نفسك لو انت شاب عندك هذا الصيام علاج لهذه الامراض النفسية ازاي ربنا سماه سياحة سياحة يبقى في النفس بتخف وبتحلق والنفس بتسمو والنفس بتبدأ تحلق في ملكوت الله وبتبدأ تعيش بقلبك مع ربنا سبحانه وتعالى الصيام بيجدد نفسيتك الصيام بيملأ قلبك بالفرحة الصيام بيخلي الله وملائكته يصلون عليك الصيام لا عدل له الصيام لو مت عليه تدخل الجنة الصيام العبادة الوحيدة اللي تقدر 16 ساعة متواصل تعبد ربنا بيها الصيام بيديك 16 ساعة دعاء إجابة دعاء متواصل غير إجابة الدعاء ساعة الفطار الصيام فوق ال 700 ضعف في المعاملة الصيام عبادة يعني يعني تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى عايزين يا إخواني في الله نفهم كويس جدا في شعبان إن شعبان ده يا جماعة عايز علو همة شعبان ده مش هزار يا إخواننا شعبان مفيش فيه هزار ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت راجل سليم أهو مالك إيه اللي عندك إيه المشكلة اللي عندك عشان تقول لي ما بقدرش اصوم انا ممكن اقول واحد عنده القلب ماشي يا عم واحد بيسافر كل يوم الله يعينك انما مالك ايه اللي منعك انك انت تصوم شعبان كله ايه اللي منعك انك تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتصوم شعبان كله لو فطرت لك في النص يوم يومين وخلاص بدل ما فيش موانع يا ابني انطلق لله يا ابني ما تعطلش نفسك وجرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي- الممثلة اللي كانت بتمثل تمثيلية رمضان ورمضان قرب ومفيش وقت وعايزه تخلص التمثيليه من كتر الشغل ليل نهار في التصوير في الاخر وقعت من طولها ودوها العنايه المركزه من اجل الاستعداد لرمضان راحت العنايه المركزه من اجل الاستعداد لرمضان بس الاضلال الناس في رمضان راحت العنايه المركزه عشان الباطل عشان الضلال حد منكم عشان الاستعداد لرمضان عشان الجنه والحق راح عنايه مركزه حد منكم وقع من طوله من مجهود الاستعداد لرمضان يعني الفاجرين والفاجرات يروحوا العناية المركزة استعدادا لرمضان واحنا مش احسن ابقى بدوخ لما بصوهم يعني ايه بتدوخ لما بصوهم يعني مش فاهم لو الموضوع على قد انك بتدوخ يا سيدي دوخ وخد لك يومين دوخ وبعد كده تتعود انما ان احنا يا اخوانا نتوانى ونتكاسل مش هينفع الحديث الرهيب اللي عن النبي عليه الصلاه والسلام وعايز اقوله واختم بيه لان الحديث ده يا جماعه يعني انا يعني يعني من اخطر الاحاديث اللي بتفهمك خطوره الاستعداد لرمضان يعني احنا دايما نقول الاستعداد لرمضان عشان تدخل رمضان كويس اعبد ربنا في شعبان انما هل النبي قال كده هل النبي في شعبان اتكلم عن الاستعداد لرمضان اسمع هذا الحديث الحديث صححه العلامة احمد شاكر في تحقيقه لمسند الامام احمد رحمه الله هذا الحديث عن سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه اسمع بقى ابو هريرة بيقول ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركزوا في الحديث ده يا جماعه حديث صححه العلامه احمد شاكر في تحقيق المسند مسند الامام احمد بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي بيقسم بالله يعني النبي بيحلف بالله ما مر شهر على المسلمين خير من رمضان في رواية قد أظلكم شهركم هذا قال لك يعني ايه أظلكم قال لك يعني قرب منكم قال لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم ورمضان لسه ما جاش ركزوا يا جماعة النبي الوقت بيتكلم ورمضان لسه ما دخلش بيقول ايه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقسم بالله احلف بالله ما مر شهر على المسلمين خير من رمضان وما مر شهر على المنافقين شر من رمضان شوف الوقت النبي هيقول لك اللي بيحصل دلوقتي هيقول لك اللي بيحصل في الجامع وهيقول لك اللي بيحصل في مدينه الانتاج الاعلامي النبي هيقولوا لك الوقت من 1400 سنه وما مر شهر على المنافقين شر من رمضان ذلك بأن الم... بأنه يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة ذلك بأنه ايه يعد المؤمن الاستعداد ان المؤمن بيقعد يستعد لرمضان يقعد يستعد لرمضان من القوة للعبادة يعني ايه من القوة للعبادة يعني المؤمن يقول لك ايه انا هدخل رمضان ازاي رمضان عايز قوة مالية ده انا هعتكف ده انا هفضل قاعد اعبد ربنا 30 يوم هصرف على بيتي ازاي يبقى لازم أع- اشتغل قبل رمضان واعيش واعين فلوس عشان اعرف اعبد ربنا في رمضان وانا متفرغ يبقى اذا بيعد قوة مادية وفي نفس الوقت انا جسمي ضعيف طب انا الوقت هقدر اصوم ازاي يبقى لازم اصوم شعبان عشان استعد لرمضان عشان كده بعض العلماء قال لك ان صيام النبي في شعبان مش بس عشان رفع الاعمال وكمان استعداد لرمضان قوه بدنيه ان انا اتدرب على عباده وفي نفس الوقت لازم قوه ايمانيه انا هدخل رمضان بالفطور ده زي ده تبقى مصيبه يبقى لازم اشد في الصيام والقيام في شعبان عشان اقدر ادخل رمضان وانا مشحون ايمانيا ذلك بانه يعد المؤمن فيه من القوه للعباده بسبب الاستعداد اسمع بقى ويعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم يعني ايه يعني المنافقين عايزين ياخدوا المسلمين على غفلة فيه الناس قاعدة تعبط في الجوامع وهم قاعدين يعملوا مسلسلات تضيع الامة نخرج احنا من الجوامع بعد رمضان نلاقي الامة ضاعت نلاقي الشباب ضاعوا نلاقي ستات البيوت ضاعوا وما يعد المنافقون فيه من غفلات الناس وعوراتهم ان المنافقين بيستعدوا لرمضان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك رمضان ده موسم عند المنافقين عشان يطعنوا في الاسلام اسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه هو غنم للمؤمن رمضان غنيمه يغتنمه الفاجر يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك رمضان بالنسبه للمؤمن غنيمه وبالنسبه للفاشر غنيمه بالنسبه للملتزمين غنيمه وبالنسبه للعلمانيين والمنافقين اللي عايزين يشوهوا عقيده الامه ويضللوهم غنيمه يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك دول بيستعدوا رمضان ودول بيستعدوا رمضان الكلمه المهوله في روايه من روايات هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان الله اسمع الكلمه الخطيره دي اسمع الكلمه الخطيره دي ان الله لا يكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله فهمت الكلمة ان الله لا يكتب اجره ان الله لا يكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله يعني ايه الكلمة دي النبي قالها في رواية بعد كلمة ان المؤمن يعد فيه من القوة للعبادة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اللي بيستعد لرمضان ده ربنا بيكتب له اجره لرمضان من قبل ما يدخل رمضان ليه لانه بيستعد يعني انت من قبل ان يدخله يعني انت على قدر استعدادك على قدر ثوابك في رمضان بل بسبب الاستعداد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب رمضان من قبل ما تدخله بسبب الاستعداد لرمضان حديث خطير جدا يا جماعة وحديث يعني في غاية الخطورة بالنسبة لنا ان استعدادك لرمضان ده بيتوقف عليه درجتك عند ربنا في رمضان شعبان شهر خطير جدا شعبان في ليلة النصف من شعبان وكفى بهذه الليلة العظيمة ليلة المغفرة اللي احنا عايزين ان شاء الله باذن الله يرى الله منا كل خير فيها حينما يطلع علينا زي مدير الشغل نازل يطلع على الموظفين موظف ما يقولكش انا هنام ما ينفعش لازم يوري مدير الشغل احسن ما عنده في الشغل احنا نور الله احسن ما عندنا في ليله النصف من شعبان هنصوم قد هنقوم الليل على سنه النبي عليه الصلاه والسلام نشتغل فيها في الدعوه شعبان شهر رفع الاعمال الى الله شعبان نموذج مصغر للعرض على الله شعبان قنطره رمضان وعلى قد استعدادك في شعبان على قد ثوابك في رمضان بل ممكن تاخد ثواب رمضان من قبل ان تدخل رمضان بسبب استعدادك شعبان خاتمه السنه التكليفيه وانما الاعمال بالخواتيم اوعى تيجي في الاخر وتهنج لازم تفضل مواصل للنهايه شعبان شهر يغفل عنه الناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال وده معناه ان الحسنات بتضاعف فيه شعبان اكتر شهر الشيطان بيتجنن فيه خد بالك لانه عايز يغرزك في مغرز في شعبان شعبان قضيته خطيره عشان كده يا اخواني في الله المفروض باذن الله سبحانه وتعالى ان يعني دور على صحبه تعبد ربنا معاه في شعبان اخواني دور على صحبه تعبد ربنا معاه في شعبان دور على صحبه كنت في مسجد من المساجد يعني امبارح بفطر فيه لقيت الاخوه اللي فيه متفقين انهم هيتسحروا 30 يوم مع بعض 30 يوم هيتسحروا في شعبان مع بعض 30 ليله سبحان الله العظيم يعني لولا ان المسجد بعيد عن بيت الواحد شويه يعني مش في المنصوره كان الواحد يعني يعني دور على صحبه تعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها مع بعض يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام دخل على اتنين بيموتوا دخل على عمه ابو طالب بيموت ودخل على غلام يهودي بيموت الاتنين بيحتضروا الاتنين الملائكه بتقول من راق مين اللي هيطلع بروحهم ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابو طالب ده علي الاسلام ابو طالب كفر مرضاش ودخل على الغلام اليهودي ده علي الاسلام الغلام اليهودي اسلم ليه يا جماعه لان اللي كان واقف جنب ابو طالب كان ابو جهل بيقول له لا تطاع بل على مله عبد المطلب واللي كان واقف جنب الغلام اليهودي كان ابوه بيقول له قطع ابا القاسم يبقى اللي خلد ابو طالب في جهنم اللي كان جنبه ساعة الموت واللي دخل اليهودي الجنة وخلاه صحابي بدل ما يبقى يموت يهودي مات صحابي في اخر لحظة في حياته اللي كان واقف جنب منه اللي صحبتك يا توصلك للجنة يا تضيعك صحبتك يا ترفعك يا تضيعك اخواني في الله ليلة النصف من شعبان ربنا لا يغفر للي بينهم وبين بعض مشاكل شعبان شهر الاخوة شعبان شهر التواصل ما بين الملتزمين وبعض شعبان شهر المصالحات شوفي هتصاحبي مين في الشهر ده شوف هتصاحب مين في الشهر ده يا جماعة يا اخوانا احنا عاملين زي اللي داخلين امتحان الدكتوراه في الدنيا شعبان ورمضان ده زي امتحان الدكتوراه ما ينفعش تصاحب اي حد هتصاحب اي حد في المرحلة ده يضيعك المرحلة دي لازم نصاحب اهل علو الهمة المرحلة دي صاحب اللي هيتفق معاك على الصيام والقيام صاحب اللي هيتفق معاك ان شعبان ده هنتصاحب ان شاء الله على الصيام والقيام ربنا يحفظكم ويبارك فيكم آآ آآ يعني آآ ان شاء الله باذن الله ربنا يسددكم جميعا يا اخواني وربنا يجعل شعبان فتحة علينا جميعا في ديننا وفي علاقتنا بالله اللهم اللهم بارك لنا في شعبان اللهم افتح علينا في شعبان اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين يا رب يا رب يا رب اجعل شعبان هذا خير شعبان مر علينا في حياتنا يا رب افتح علينا في شعبان ورمضان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك